حسبي الله يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلوا عليه صلى الله عليه وسلم النهاردة هنعيش إن شاء الله مع الجزء الثاني من قصة لا تأخذن في نفسك لا تأخذن في نفسك وتعالوا نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل بسماحة ليعلم الناس كيف كان يصبر على أذى الناس ليصل إلى الناس إلى قلوب العباد وليقتنعوا بما جاء به في صحيح ابن خزيمة رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا الربيع ابن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على بعير فأناخه في المسجد ثم عقله يعني ثم ربطه ثم قال أيكم محمد فقالوا هذا الرجل الأبيض متكئ هناك فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ابن عبد المطلب فأجابه رسول الله وقال قد أجبتك كأنه يقول له عاوز إيه خير عايز ابن عبد المطلب ليه بتنادي ليه فقال إني سائلك ومشدد عليك في المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك فقال الرجل أنشدك بالله آه الله أرسلك إلى الناس كافة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم أيوة ربنا أرسلني إلى كل الناس فقال الرجل آه الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آه الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فترد في فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بك وفي رواية آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة قلنا الراجل اللي دخل على سيدنا النبي صاحب الموقف ده اسمه ضمام بن ثعلبة وهو اللي أفصح عن نفسه في آخر القصة وقلنا الحلقة اللي فاتت برضو علشان اللي ما كانش حاضر معانا ان ضمام بن ثعلبة جه لسيدنا النبي سنة سبعة أو سنة تسعة على الراجح من كلام أهل العلم الموقف ده كان سنة سبعة هجرية أو سنة تسعة هجرية وقلنا برضو ان ضمام بن ثعلبة هذا سعدي وأنه كان رجل ظاهره شدة لكن حقيقة أمره أنه كان فيه خير كثير أسأل الله أن يملأ, قلوب أن يملأ قلبي وقلوبكم بالخير كله اللهم أمين كان في قلبه خير جدا لدرجة أنه لما جه يسأل على سيدنا النبي أولا هو لم يسيء لسيدنا النبي وإن كان ظاهر كلامه أنه يعني لم يرفع مقام النبي ولم يقل له مثلا يا سيدنا لم يقل له مثلا يا كذا وإنما حتى لم يناديه باسمه وإنما قال يا ابن عبد المطلب لأنه لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سماعا ولسه أول مرة يشوف سيدنا النبي ويسمع من لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيا جماعة اللي ما يعرفش عننا وسمع عننا وما عرفش ما سمعش مننا اصبروا عليه لما يسمع مننا ولو سمع مننا وبعد لما سمع مننا برضه هو مصر على أن يخالفنا براحته لا نشتد على الناس وإنما لينوا بأيدي إخوانكم أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا صبرا وأن يجعل صبرنا هذا في موازين الحسنات اللهم أمين عايزين نقول المعاملة بالحسنى وتعليم الناس لازم يكون فيه حكمة وأدب بالغ حتى يقبل الناس منا والناس النهاردة معذورة ده كفاية عليهم بس الشاشة المستديرة يا جماعة ده كفاية عليهم التلفزيون ده امال انت مفكر ايه ده بيقعد قدام خمسين مذيع يقلب من قناة لقناة لقناة لقناة بيسمع الفساد كله بيسمع اخبار ما يعلم بها الا ربنا بيسمع كلام صعب جدا بيشوف طباع مختلفة بيدخل اذنه وعينه وبيته الاراجيف معذور في الاخر تصل به النتيجة والحالة الى انه يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤمن الخائن زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فعايزين نصبر على الناس حتى نوصل إليهم هذه الرسالة الربانية دي مش, ده مش بتاعتي ولا حتى رسالة سيدنا النبي وإنما ده ده إن هو إلا وحي يوحى من عند الله هو كان سيدنا النبي بيتكلم حاجة من عنده هو عليه الصلاة والسلام ده كان كل حاجة ربنا يقول له قل كذا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي مش من عنده ولا كان بينطق بهواه ده كان عليه الصلاة والسلام يستنى حتى ينزل الوحي ثم ينطق عليه الصلاة والسلام فلم ينطق لنا إلا بوحي ولم يسكت إلا عن شيء يرضاه الله جل جلاله لم يقر إلا عن, عن ما يرضي الله عز وجل ولا كان بيجمل حد ولا بيحابي حد ولا عليه الصلاة والسلام بيغضب لنفسه قط وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله كان إذا غضب يغضب لله فعايزين نبقى احنا كده غضبنا لله تبقى فتاوينا اللي بتطلع من ألسنتنا انت مسؤول عنها أمام الله جل جلاله لله ما تلويش أعناق الدليل اوعى الكرسي اوعى الكاميرا اوعى الصحافة اوعى الجرايد اوعى الناس لا تنشغل برضا الناس او بذنب الناس وانما انشغل برضا الله فمن ارضى الله الله قادر ان يرضي له الناس حتى وان لم يرضى الناس كفاية ان ربنا يرضي يرضى كفاية ان رب العزة يرضى احنا تعلمنا كده زمان ان اذا ربنا رضي كل حاجة تنقضي ايوه اسمعها تاني اذا ربنا رضي كل حاجة هتنقضي اذا ربنا رضي عليك وانت عندك علم ربنا هو اللي هيعينك في نشر هذا العلم اذا ربنا رضى عليك وانت نطقت الصدق وتمسكت بالحق رب العزة جل جلاله قادر على ان يمسك الناس بهذا الحق وتلاقي المحترمين مصدقينك وتلاقي الناس احبابك كلهم اهل فضل فاصبروا أسأل الله جل جلاله أن يعلمني وإياكم ما جهلنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما اللهم أمين أرجع بقى للقصة قصة ضمام بن ثعلبة لما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين أناخ بعيره وربط بعيره في شيء داخل المسجد وبيسأل على سيدنا النبي أيكم محمد قالوا له هناك هو بين ظهراني فلان وفلان فراح لحد سيدنا النبي كده ونادى على يا ابن عبد المطلب عايز ايه يا عم قد أجبتك فقال الرجل إني سائلك ومشدد عليك كان رد سيدنا النبي هنا سأل عما بدالك نتعلم منها إن لما حد تلاقيه جاي كده بيبص لك بصة مش اللي هي قبل ما يسأل أما حد يجي حتى وبيتفذلك عليك وهو لسه بيتكلم لا تظهر أنت الكبر عليه وإنما لو سمحت لله استحمله لله دقيقتين وعايز لسانك وهو بيسأل كده تبقى انت في اللحظات دي بتدعي ربنا ان ربنا يهديه عينك بتقول كده ان ربنا يهديه تسأل الله له هذا لا تنظر له بسخط ولا تنظر له بكبر ولا باستعلاء ولا نظرة فيها استهانة له ولا سخرية منه ولا تعاتبه ولا تلومه فقط كن حليما به واسمع كلام اخوك الصغير الكلام ده بيجيب نتائج يا شيخ حتى مع الناس اللي هم مش كويسين اه والله العظيم ده اللي احنا شفناه ان اللي كان بيجي لنا ويسيء الينا واذا احسنا اليه كان يعود باحسان وكان رب العزه جل جلاله يهديه وكان اذا عاد وهو في الظاهر ان هو لسه ما زال مخالف كنا نسمع عنه بعد ذلك يقول لك ده فلان الفلاني قال ده انا غلطت في حق فلان الفلاني او انا ما كانش لي حق ان انا اقول له كذا او ده تصدق حصل مني كذا والراجل قابلني باحترام والراجل صبر عليا وكان حليم عليا سبحان الله العظيم راينا هذا من الاكابر فاحنا عايزين نعمل زيهم النهارده بقى انا مش هجيب لك الشيخ فلان ولا الشيخ علان صور وفيديوهات موجوده والله على اليوتيوب بعد لما قعد يسب في الشيخ ويلعن في الشيخ وال... و... و... وعلم الشيخ وشيوخ الشيخ وتلاميذ الشيخ بعد كده جه يحب في راس الشيخ الشيخ قال له صدري واسع ولو عملت اكتر من كده كمان ولا يهمك خالص انا مسامح انا مش هقول لك فلان ولا علان من علمائنا انا هقول لك سيدنا النبي ايه رايك بقى ترضى بسيدنا النبي طبعا ترضى بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الراجل جاي له بيقول له أن انا هسالك ومشدد عليك في المساله وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بكل لين يقول له سال عما بدا لك قول كل اللي نفسك فيه قول كل اللي عندك هات كل اللي عندك قال له أول سؤال أنشدك بالله الله أرسلك إلى الناس كفة قال له آه اللهم نعم قال له كتب عليك خمس صلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم وقفنا احنا الحلقة اللي فاتت مع الخمس صلوات وإقامة الصلاة واتفقنا ان الواجب بتاعنا لآخر العمر بقى إن شاء الله ان كل اللي سمع الحلقة اللي فاتت الواجب بتاعه إقام الصلاة إقام الصلاة يعني قبل ما الأذان ما يأذن حضرتك بتقوم علشان تجهز للصلاة إقام الصلاة يعني يا حاجة بعد إذن حضرتك ما فيش حاجة تمنعك عن الصلاة إقام الصلاة يعني لا تقولي لي بقى لا تليفون ولا درسلة جاية لي على الواتس ولا طب بس استنى هشوف بس ده في حاجة جاية لي على على الصفحة عندي ولا حاجة إقام الصلاة ما تقوليش ده أنا هخلص المقال اللي في إيدي وأقوم أروح أصلي إقام الصلاة ما تقوليش طب بس طب هخلص بس كوباية الشاي دي وبعدين أروح أصلي لا إقام الصلاة يعني الله أكبر يعني سيب كل اللي في إيدك وتقبل على الله إقام الصلاة يعني أنك أنت تراعي وتسمع حي على الصلاة وأنك تجيب من قلبك تقوم جوارحك كلها تتحرك لربنا إقام الصلاة ده اللي يحط رجلك على الإيمان والراجل ده لما جه سأل سأل على ثلاث حاجات سبحان الله العظيم الثلاث حاجات دول كأن هم ثلاث أساسيات ثلاث قواعد من أصول الإيمان فالراجل جاء بالإيمان نطق بالإيمان سأل على رسالة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل على الصلاة سأل على الزكاة فجأة قال آمنت بما جئت به الله أكبر عايز أقول لك عايزين نجيب ثلاثة من ثلاثة في دول في إيمانك وتصديقك واحترامك وتبجيلك وتوقيرك لسيدنا النبي دي أول حاجة وده يعني حاجات كتير مش يعني بس انك انت تتكلم على سيدنا النبي كويس لا ده انك انت تتكلم على سيدنا النبي كويس ده دي حاجة ان حضرتك تحترم كل اللي يجي لك من, من طرف سيدنا النبي دي حاجة تانية انك انت تراعي سنة سيدنا النبي وتطبقها وتنشرها دي حاجة تالتة انك انت توالي من والاه وتعادي من عاداه دي حاجة رابعة خمسة انك انت تحب من يحبه وتكره من يكرهه وتحسن إلى من يحسن إليه ولا تقبل الإساءة من أي أحد أساء إليه صلى الله عليه وسلم حاجات كتير جدا لكن هذه الأشياء على رأسها لازم نجيب في ده واحد عايزين كمان علامة كمان في الصلاة عايزين نجيب خمسة من خمسة جماعة في الصلاة لحد النهاردة انت بتأثر وانت بتأثري ليه مضيعة الصلاة ده عندك 40 سنة انت مش حاسه بنفسك خلاص بص في المرايه جفونك بدات تقع حضرتك شعرك خلاص بدا يشيب ويطقطق تفكره نفسك انك انت لسه شباب ولا ايه لا تغتري بشويه الاصفر والاحمر اللي لما بتحطيهم بترجعي ورا خمس ست سنين وانا بحذرك الاحمر والاصفر والاخضر والكلام ده ما ينفعش انه يتحط غير في البيت قدام زوجك وبس تطلعي بيه من بره باب الشقة ممنوع وحرام ولا يجوز بحذرك وبقول لك راجع نفسك ان المرض ده نذير ان الشيب نذير النهارده لما نقف قدام المرايه والاقي شعري طقطق كده شعرة في لحيتي وخمس ست عشر شعرات مثلا في شعر رأسي ده دنافير ليا وليكي خلاص بقى نصلح بقى نفسنا قبل ما نروح لرب العزة جل جلاله والنهاردة لو احنا مش مصلحين الصلاة اللي هي أول حاجة بعد بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة لو احنا مش مصلحين روحنا في الصلاة يا جماعة هندور على ايه بقى بعد كده اسمعوا الحديث ده أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله إن فسدت فسد سائر عمله يعني لو صلاتك مقبولة يوم القيامة ونظرنا كده في الصحيفة لقينا فيها بعد التوحيد كده لقينا فيها انك انت كنت بتصلي ومحافظ على الصلاة ابشر بخير هنعدي في اللي جاي طب حضرتك بقى لقيناك واقع اصلا ايه واقع في الصلاة ما كنتش بتصلي خالص ولا بتسمع الكلام يا ما قلنا لك صلي واعمل زي الناس اللي بيروحوا المسجد دول كده وتصيبك عدوى الخير وتروح تبقى حريص على انك انت تصلي جماعة مع المسلمين ومالكش دعوة بالناس لو سمحت صلي حافظ على الصلاة ده انت لما تصلي هتبقى مقبول عند الله عز وجل ده انت لما تصلي هتبقى حبيب ربنا ده انت لما تقيم الصلاة هنسميك مؤمن لما تحافظ على الصلاة في وقتها تبقى انت كده مؤمن ونشهد لك بالإيمان ايه رأيك بقى تخيل رب العزة جل جلاله في سورة التوبة الله جل جلاله في سورة التوبة وسم المؤمنين بصفات من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة أنهم يؤتون الزكاة أنهم بعضهم أولياء بعض أنهم يأمرون بالمعروف أنهم ينهون بعضهم بعضا عن المنكر وممكن نسمع الآية دي سوا اسمع معي قال الله تعالى
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم
يا يا جماعة اللي بتدوروا على رحمة ربنا ربنا بيقول لكم الباب من هنا اهو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يطيعون الله ورسوله أقف معاه واحدة واحدة بعد إذنك وتصبر عليا اصبر عليا لله وصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
دي أول حاجة لو عايز تبقى مؤمن بجد يبقى لازم نوالي بعضنا يعني نحب بعضنا يعني محبتنا لبعضنا ما تبقاش مجاملة وإنما لها أصول أنا بحبك لأنك أنت بتحب ربنا أنا بحبك لأنك أنت صالح أنا بحبك لأنك بتاخد بإيد ربنا أنا بحبك لأنك بتدلني على الخير أنا بحبك لأني ما شفتش منك إلا اللي ربنا يحبه واللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحبه فأنا أحبك أنا بحبك لأنك مسلم أنا بحبك لأنك موحد أنا بحبك لأني بشوفك بتسارع للصف الأول في الصلاة في المسجد أنا بحبك لأنك خاتم القرآن أنا بحبك أنا بحبك بحبك علشان فيك خصلة من خصال الإيمان أنت علمتها لي بعضهم أولياء بعض ونقول بقى إن هنا حق واجب إيه الحق الواجب ده أن توالي أحباب الله أن توالي المؤمنين يعني لما تلاقي حد الناس بتقول عليه إنه راجل صالح وما شفتش منه إلا كل خير بعد إذنك اعرف إن من حقه عليك أن تواليه بمعنى أن تحبه أن تحبه وأن تحب من أحبه وأن تؤويه وأن تنصره وأن تحابيه وأن تقويه وأن تكون سندا له إن أراد وهو كمان من حقك عليه إن هو يعمل معاك كده لو أنت على الإيمان يحبك ويحب اللي يحبك ويحب أهل الفضل اللي حوالين منك ويسندك ويقويك وي يسندك ينصرك في موقف تحب أن ينصرك فيه ده من حقك عليه ومن حق ومن حقه عليك بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف من حقي عليك ان لما الاقي حضرتك بتعمل منكر ان انا انهاك عن المنكر ده بتدخن مثلا سجاير فاقوم اقول لحضرتك ليه كده حرام والله يا اخويا حرام ربنا قال لنا كده انها حرام قول لي ربنا قال مفيش آية في القرآن يا شيخ على فكرة بتقول ان ان الدخان حرام اقول لك طيب سمعت قول الله جل جلاله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قول لي ما جابش سيره السجاير اقول لك طيب هي السجاير دي طيبات ولا خبائث يا حبيب الروح يعني وانت جاي تشرب السيجاره كده وتحطها كده بين شفايفك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لا طبعا ولو انت عملت كده قدام اي حد حي... انت عارف اعمل ايه بلاش انا اقول اذا هي خبائث علشان كده انت ما بتسميش قبل ما تشرب صح ولا لا يعني لو جينا نحطها مع الحاجه الحلوه ولا الحاجه الوحشه نقسمها نوديها فين مع الخبائث طب ربنا قال ويحرم عليهم الخبائث خد عندك كمان الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة وأحسنوا طب ما النهاردة الأطباء قالوا لنا قالوا لنا في الكتب قالوا لنا في المجلات قالوا لنا في المقالات قالوا لنا في الفضائيات قالوا لنا في الإذاعات إن السجاير دي آخرتها الموت ده مكتوب حتى على العلبة بتاعتها أن التدخين يسبب الوفاة مش حضرتك برضو بتقرأ الكلمة دي برضو ولا إيه سبب الوفاة يعني بيؤدي إلى الهلاك إلى التهلكة يبقى حرام يبقى لما أنا أشوفك بتعمل حاجة حرام ما تزعلش مني لما أقول لك ابعد عنها ربنا يصرف شرها عنك يا رب يا رب اصرف شر السجاير عن كل اللي بيسمعوني دلوقتي يا رب اللهم أمين بس عايزين خطوة منك بقى ما تقولش ادعي لي ربنا يهديني وانت برضه مصر عليها مصر على الذنب لا انا ادعي لك ان ربنا يهديني ويهديك ويقربني ويقربك ويرضى عني ويحبني ويرضى عنك ويحبك بس بشرط تعالى خطوة بقى لربنا أري الله من نفسك خيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين هنكمل إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أصول الإيمان علشان أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا وأن نضع قلوبنا مش هقول إيدينا ولا رجلينا ولا عقولنا هقول قلوبنا أن نضع قلوبنا على أصول الإيمان وأن يطبعنا الله جل جلاله على الإيمان حتى نلقاه وهو عنا راض أترككم في هذا الفاصل القصير لتصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وأعود إليكم بعده إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله أنا بحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يحببنا في الإيمان وأن يطبعنا على الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا احنا الحلقة دي والحلقة اللي فاتت عايشين مع قصة ضمام بن ثعلبة اللي جه يسأل عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأناخ البعير في المسجد وربط البعير في المسجد وقال للصحابة فين محمد قالوا له هناك متكئ هناك على يعني بين ظهراني الصحابة هذا الرجل الأبيض هناك ف أخذ ينادي يا ابن عبد المطالب فسيدنا النبي أجابه فقال له إني سائلك ومشدد عليك في المسألة قال سل عما بدالك قال أنشدك بالله الله أرسلك إلى الناس كافة قال رسول الله اللهم نعم قال وأمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة قال رسول الله اللهم نعم قال وأمرك بصدقة تؤخذ من أغنيائنا فترد في فقرائنا قال اللهم نعم فقال ضمام بن ثعلبة قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة بنقول نتعلم من هنا كنا بنقول دخلنا في سكة الإيمان وقلنا نتعلم أصول الإيمان من أصول الإيمان إقام الصلاة ولما جبنا قرأنا آية سورة التوبة قلنا مطلعها والمؤمنون يا مؤمنون والمؤمنون والمؤمنات يا مؤمنة بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقلت لحضرتك وحضرتك ما تزعلوش مني لما ألاقيك على منكر وأمرك بمعروف وأنهاك عن المنكر ب... بلطف وبإحسان وأنا كمان بطلب من حضرتك لما تشوف علي حاجة غلط قول لي المؤمن مرآة أخيه عرفني لما تسمع مني كلمة ما ترضيش ربنا نبهني خد بإيدي صلحني بس بالحسنى واصبر عليا زي ما أنا بصبر عليك ربنا يرضى عني وعنك اللهم أمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة احنا جينا هنا سورة التوبة عشان دي ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لأنها موافقة معنا الحديث أن المؤمن لا يسمى مؤمنا إلا إن أقام الصلاة مش صلى لا ده علشان نقول على حضرتك إنك أنت مؤمن وانت تصدق ان انا مؤمن اقام الصلاة شرط بعضنا يبقى اولياء بعض نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر لأن ده اللي ميز أمتنا قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إحنا خير أمة علشان فينا ميزات تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله ده اللي ميزنا فانا عايزك امرني بمعروف بس بمعروف وانهاني عن المنكر بس بدون منكر وعايزك تقيم الصلاة وانا كمان اقيم الصلاة لا يسمى احدنا مؤمن الا ان اقام الصلاة واتى الزكاة انا عايزك تسمع معايا كده مطلع سورة البقرة يا الله شوف رب العزة بيقول ايه اسمع يقول الله جل جلاله
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
مين هم بقى المتقين دول يا رب اسمع كده
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
الكتاب ده اللي لا ريب فيه فيه هدى للمتقين المتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يبقى النهاردة لما بيقيمش الصلاة يبقى مؤمن يبقى متقي النهاردة اللي ما بيؤتيش الزكاة يبقى مؤمن ومتقي النهاردة اللي ما بيؤمنش بما جاء به رسول الله وبيشكك في كلام سيدنا النبي الذي صح من طرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يتكلم لنا بحمق وبجهل يتكلم في أحاديث هي في أصح الكتب عند علماء الإسلام في القديم والحديث كصحيح البخاري مثلا أو صحيح مسلم يتكلم عن صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو شيء ورد فيه يتكلم عنه بجهل هو لا يعرف لا قيمة ولا قدر ولا مكانة البخاري ولا صحيح البخاري وإنما يهرف بما لا يعرف يا حبيبي الروح ده علماء الأمة اللي مالوا الدنيا علم قد تلقوا هذه الكتب بالقبول هيجي بقى مسكين زي حالاتي ولا زي حالاتك يشكك في البخاري وما جاء به البخاري وما نقله عن صحابة رسول الله حتى وصل بسنده الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يبقى كده في عندنا شك في اعتقادنا وفي إيماننا دي ثلمة قال الله المتقي يؤمن بما أنزل إليك يؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون المتقي يؤمنون بالغيب المتقي يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون راجع نفسك في قضية الصلاة لله اوعى تضيع صلاة اوعى يروح منك صلاة لا يحافظ على الوضوء والصلاة إلا مؤمن اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين يا رب إيتاء الزكاة بقى إيتاء الزكاة اللي بذكاء سيدنا ضمان بن ثعلبة بذكاء يسأل سيدنا النبي يقول له الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها في فقرائنا يا سلام على التعبير سيدنا نبي قال له آه اللهم نعم أنا عايز أقف هنا مع تؤخذ من أغنيائنا فترد في فقرائنا يا ناس يا عالم حسوا بالفقرة شوية الله يهديكم ويرحمكم ويهدينا ويرحمنا حسوا بالفقرة شوية الله يعينكم ويعيننا حسوا بالغلابة المساكين لازم يكون دول محل نظر من أي مسؤول ان اي حد فقير معدم ده لازم يكون محل نظر بالنسبة لك والمؤسسة اللي انت ماسكها وشغال فيها والوزارة اللي حضرتك ماسكها والرئاسة اللي انت فيها والمحافظة اللي انت على رأسها امال ايه والهيئة اللي انت مديرها او رئيسها لازم يكون الفقير المعدم قبل الغني اللي ما حلتوش قبل اللي حلته اللي ملوش سند وملوش ظهر قبل اللي ليه سند وليه ظهر وليه حد معرفة كبير مسؤول كبير ممكن يبعتهولك ويخش على حضرتك ما يستناش الدور الفقير الاول لان ربنا هيسالكم عن الفقراء وعن الغلابه يوم القيامه امال انتم مفكرين ايه ده سيدنا عمر قال لو تعثرت بغله بغله دابه لو تعثرت بارض العراق لخشيت ان يسالني الله عز وجل عنها لما لم تمهد لها طريقه يا عمر الطريق لما لم تمهد لها طريقه يا عمر ده دي بغله امال لو بني ادم امال لو موحد ومسلم بقى زي حالاتك اتقوا الله اخوتي الزكاة هذا حق وانا بكلم بقى رجال الاعمال بكلم المسؤولين الكبار بكلم الناس اللي عندهم مشاريع كبيرة الزكاة حق الله في مالك بكلم الناس اللي فلوسهم بلغت نصاب الناس اللي مسافرين بره او اللي فاتحين هنا مشاريع اي حد ربنا موسع عليه وفلوسه زادت عن حد النصاب اللي هو نصاب الزكاة اللي هو 85 قيمة 85 جرام ذهب في المال إذا افترضنا مثلا إن جرام الذهب ب 300 جنيه يبقى ال 85 جرام ذهب تقريبا بكام؟ حوالي 27 ألف جنيه يبقى اللي معاه فوق ال 27 ألف جنيه حق الله في مالك للفقير أن تدفع من حر مالك على كل ألف جنيه 25 جنيه على الألف 25 على المئة ألف ألفين ونص كل مئة ألف جنيه هتطلع ألفين ونص كتير والله يا أخويا ما هو كتير وربنا عز وجل هيوسع عليك قال الله عز وجل
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللهم ارضى عنا يا رب وسيجنبها الأتقى النار نار جهنم دي لو عايز تتجنبها سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هو مش بيعمل كده عشان الناس هو مش بيعمل كده رياء وسمعة وإنما ده هو بيخرج زكاة المال علشان ده حق الله عز وجل في ماله يجنبها الأتقى اللهم جنبنا النار يا رب اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا رب اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين يا رب أنا والسامعين وكل من أمن على دعاء هذا اللهم أمين الزكاة الله يرحمه سيدنا سيدنا وسيد مشايخنا سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك ليه كلمة مشهورة قوي في الحتة دي يقول ايه يقول والذي والله الذي لا إله غيره لو أخرجنا زكوات أموالنا ما وجدنا في الطريق سائلا ولا في البيوت عاطلا ولا في السجون سارقا أو قاتلا دي حقيقة تخيل كده لو احنا كلنا كده كل اللي عنده حق لربنا كل اللي عنده حق للفقير في ماله كل اللي عنده مال ينفع يطلع عليه زكاة وجبت فيه الزكاة خرج زكاة ماله ما وجدنا في الطريق سائلا ولا في البيوت عاطلا ولا في السجون سارقا أو قاتلا الناس اللي بيسرقوا وينهبوا وينصبوا دول أغلبهم أسأل الله أن يفك أسرهم وأن يوسع عليهم بالحلال وأن يغنيهم من فضله اللهم أمين وأن يهديهم الناس دول أغلبهم سرق ونهب ونصب علشان ما كانش لا ياكل سرق علشان ما كانش معاه نصب علشان ما كانش معاه ربما اغلبهم هكذا هذا في ظني يمكن انا عندي حسن ظني زايد شوية ممكن لكن خلينا نحسن الظن باخواننا طب ما تيجي انا وانت بقى نطلع زكوات مالنا ونبقى حريصين ان احنا نطلع زكاة مالنا مش بالقسط مش عايزين نقرط على الفقراء يا اخي طلع زكاة مالك دلوقتي ما تقعدش تقول لي هقسط كل شهر ادفع من زكاة مالي كذا طلعها مرة واحدة وبعد كده ربنا هيعينك برضه وهتطلع كل شهر من فلوسك وربنا هيوسع عليك ويبارك لك الله جواد سبحان الله العظيم انت متخيل لو انا بقول لك ان انا عندي مشروع انا فاتحه وهديك على الجنيه عشرة في الشهر ايه رأيك هتديني فلوسك ولا لأ طب لو انا هديك 700 في المية هتديني فلوسك ولا لأ ايه رأيك هديك طبعا فلوسي مش كده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ده الناس بتسمع كلام ناس يضحكوا عليها وينصبوا عليها يقول له هديك 22% يقول له فلوسي اهي ويديله بالملايين يوم لمم له كام مليون جنيه واخد بعضه ويهاجر بره مصر فص ملح وداب دور عليه بقى ما تلاقيهوش ليه علشان انت وثقت فيه وصدقت كلامه هيديك 22% اداك شهر ولا اتنين وبعد كده خد فلوسك ومشي طب ايه رأيك بقى ان ربنا بيقول لك هيديك 700% وزيادة والله يضاعف لمن يشاء قال الله عز وجل
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
خذها بيقين وطبقها ابتغاء وجه الله الجنيه ب 700 مين يدفع لله مين يتاجر مع ربنا تجارة لن تبور تدفع 10 تاخد عليهم 7000 تدفع 1000 تاخد 700000 عندك يقين في كده احنا لو كان عندنا يقين كنا طلعنا زكاة مالنا وطلعنا صدقات للغلابة وللفقراء وراعينا الغلابة والفقراء واغنينا بعضنا اللي معاه يدي لما معهوش المثل بلدي بيقول لك المليان يكب على الفاضي وسيدنا النبي بيقول اليد العليا احمد ربنا انك انت ايدك هتبقى عالية وانت اللي هتدي مش انت اللي هتاخد اليد العليا خير من اليد السفلى أسأل الله أن يغنيني وإياكم من فضله فيا جماعة بعد إذنكم راجع نفسك في زكاة المال بلاش تطلع زكاة مالك بالتقسيط بلاش تبخل على رب العزة جل جلاله بمالك بلاش تبخل على الفقراء ممكن تبخل عليهم ورب العزة جل جلاله يخليك انت كمان فقير فيفقرك بعد غنى اللهم وسع علينا بالحلال يا رب العالمين ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله من صفات أهل الإيمان بقى يطيعون الله ورسوله سيدنا ضمام بن ثعلبة لما سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث أسئلة دول ربنا أرسلك الناس كفة قال له آه خمس صلوات في اليوم والليلة فرضها عليك قال له آه فرض عليك زكاة تاخدها من الأغنياء وتردها على الفقراء قال له آه قال له آمنت بما جئت به ليه آمنت بما جئت به لأنك أنت لما تركز في الكلام ده في, في الأشياء دي لا يفرضها إلا رب ولا يتمسك بها إلا نبي ولا يدعو إليها إلا نبي أو صالح مش هي دي حقوق الإنسان مش هي دي حق الروح انت عمرك ما هتحس بروحك ولا بقلبك ولا بطهارة قلبك إلا لما تصلي وتركع وتسجد وتدعي ربنا وتعيط لربنا امال انت مفكر إيه مفكر إيه هتعدي كده هتعديها كده سهلة لا طبعا عمرك ما رب العزة هيرضى عليك إلا لما تحس بالغلابة الفقراء هو انت يعني لازم تبقى واحد منهم علشان تحس بيهم طب ما انا وانت كنا زمان من الناس الغلابه دول هو يعني عشان ربنا وسع عليك شويتين هتنسى الناس الغلابه دول لا وبعدين هذا الدين الذي يأمر بالصلة الدائمة بين العبد وربه خمس صلوات في اليوم والليلة هذا الدين الذي يأمر بالصلة بين أغنياء الأمة وبين فقراء الأمة هذا دين قويم حق أن نؤمن به فقال له آمنت بما جئت آمنت بما جئت به أنا عايزك دلوقتي وانت قاعد بعد إذنك حالا لله انطق زي سيدنا ضمام كده وقول آمنت بما جاء به رسول الله انوي من دلوقتي كلنا ننوي من دلوقتي ان كل اللي وصلنا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لازم نعمل بيه نويت أكيد وانت كمان نويتي انك انت تبقي تسمعي كلام سيدنا النبي انك تمشي زي كل نساء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تلبسي زيهم تتكلمي زي طريقة كلامهم يبقى فهمك واعتقادك اعتقادك زيهم تتعلمي العلم اللي هم تعلموه وعلموه لكل الدنيا اه اللهم تقبل يا رب تبنا احنا دلوقتي واتكلمنا عن الإيمان واتكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتكلمنا إن من أصول الإيمان كمان إقام الصلاة واتفقنا على إقام الصلاة في وقتها واتكلمنا على الزكاة واتكلمنا على موالاة المؤمنين لبعضهم لبعض خد بقى الاختصار الشديد ده بقى ويطيعون الله ورسوله رب العزة جل جلاله عدد صفات المؤمنين في مواضع كتيرة من القرآن وأنا ممكن أقول لك موضع ولا اتنين بعد دقيقة من دلوقتي لكن علشان ما نقعدش نتفرع نتفرع نتفرع والكلام كتير في الإيمان يوم ربنا يختصر القصة القضية كلها في ثلاث كلمات الله شفت كلام ربنا حكيم يقول الله ويطيعون الله ورسوله اللي عايز يبقى مؤمن باختصار ويطيعون الله ورسوله هو ده الترمومتر اللي ما بيطيعش الله ورسوله ده مش مؤمن ما تقوليش على نفسك انك انت مؤمن تقول والناس تقول عنك ونصدق الكلام ده اما اعمالك واقوالك واحوالك ونواياك توافق ويطيعون الله ورسوله الثمرة بقى أولئك سيرحمهم الله اللهم ارحمنا يا رب بسرعة بقى كده برضو قبل ما الحلقة بس ما تخلص لأن أنا عايز أراجع نفسي وإياك في علامات الإيمان عشان نطلع من الحلقة دي وإحنا بنراجع نفسنا ونحط رجلينا وقلوبنا على الطريق القويم الصح راجع نفسك كده في صفات الإيمان دي قال الله تعالى
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين بسرعة كده مع الخمس صفات دول بسرعة علشان عايز انقل على آية تانية قبل ما اختم آية سورة التوبة أواخر التوبة قد أفلح المؤمنون من هم يا رب الذين هم في صلاتهم خاشعون عايز أسألكم أخبار الخشوع في الصلاة إيه بنصلي جري جري مش حاسين لا بقيام ولا بقنوت ولا بدعاء ولا بركوع ولا بسجود ولا تسبيح ولا تحميد ولا تهليل طب دي تبقى صلاة أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته كيف يسرق من صلاته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعها ولا سجودها لازم تتم الركوع وتتم السجود لازم الخشوع عشان نقول عليك انك انت مؤمن عشان تسمى مؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون اللغو كل حاجة ربنا ما يرضاش عليك لما تطلع من لسانك او انت تحضرها نميمة غيبة كذب خيانة خداع غش سخرية استهانة كذب نفاق كل ده لغو ومن صفات أهل الإيمان وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أهل الإيمان ما بيقعدوش يا جماعة في مجالس لغو أهل الإيمان ما يسيبوش نفسهم لمجالس فيها غيبة ونميمة وكذب وخداع لا عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وإحنا اتكلمنا عن الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ما بيعملوش علاقات محرمة مع أحد ليه لأن دول ناس مؤمنين تعالوا بقى بسرعة كده آخر آية نختم بيها آية سورة التوبة عشان نراجع نفسنا في العلامات دي كمان علامات العلامات التي ذكرتها آية سورة التوبة ونختم بيها قال الله تبارك وتعالى
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بعت بعت بإيه بعت روحك هتشتري إيه الجنة خلاص بقت روحك دي وأمالك اللي انت بعت روحك ومالك ونفسك ده لله عز وجل الله اشترى والثمن الجنة يبقى انت مالكش لا في روحك ولا في نفسك ولا في مالك اشترى اسمعها تاني كده ونختم بيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
راجع نفسك في الصفات دي التائبون العابدون الحامدون السائحون يعني الراحلون في طلب العلم الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله والكلام ده عايز وقفه طويله وبشر المؤمنين اسال الله عز وجل باسماء الحسنى ان يجعلني واياكم من عباده المؤمنين هذه بضاعتي وان كنت قليل البضاعه عرضتها عليكم وهذه بنات بحثي زففتها إليكم زينتها لكم بأريج من الإخلاص والله عز وجل يعلم أسأل الله القبول وسرعة الوصول إنه خير مأمول الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته